بسم الله الرحمن الرحيم
تعفف عما في ايدي الناس العفاف فان طلبت شيئا فاطلب من اكيد الود ما تمدش ايدك الا الواحد وده اكيد يصونك ويحميك ما يجيش في يوم من الايام يعايرك يعايرك ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واعلم أن الشيطان يدفع المرء إلى تحصيل المال تحت دعاوى عريضة بعد ما يدخل بقى في هذه المتاهة ويجمع الأموال يبتدي يدخل له من مدخل آخر ويحثه على البخل به عبد الله الفقر يمدح إذا كان على سبيل الاضطرار مش على سبيل الاختيار
فضل الغنى فإذا كان رجلا غنيا قائما بحق الله في المال وذاكرا وهذا المال يدفعه إلى مراضي الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه خير كذلك الفقير إذا صبر على لأواء الفقر فله أجر عظيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال رسول الله نعم المال الصالح للرجل الصالح فالغنى لا يذم إلا إذا تجاوز المرء به الحد وأخرجه عن العبودية لو أنت رجل غني وعندك فلوس استثمر أموالك بالدعوة إلى الله تألف قلوب الناس بالمال يبقى احنا بنتألف قلوب هؤلاء الناس بإعطاء الإيه؟ بإعطاء المال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل ولو لم يكن معك مال لأصابك ظلم هذا الظالم وجهل هذا الجاهل رجل فقير وليس بغني فصبر على هذا الفقر ولم يتسخط على المقادير فهذا له أجر الصبر على المرء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم فضل الغنى وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع المادة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فقد رايت ان اخفف من صرامه الدروس العلميه وقد ظللنا قرابه ثلاثه اشهر تقريبا نتردد ما بين صحيح البخاري وما بين كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله فرأيت أن نقطع هذه الدروس ويتخللها درس من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله والذي اصطلحنا على عنوانة هذه الدروس باسم مدرسة الحياة قال ابن الجوزي رحمه الله رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره أن يحيط أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها فإذا علقهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله أمرهم بحراسته بخلا به فذلك من متين حيله وقوي مكره ثم دفن في هذا الامر من دقائق الحيل الخفيه ان خوف من جمعه المؤمنين فنفر طالب الاخره منه وبادر التائب يخرج ما في يده الكلام كلام نفيس وكلام غالي ارجو ان الاخوه يعني ايه تفتح اذانها تماما لهذا الكلام ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ويامره بالترك ويخوفه من طرقات الكسب اظهارا لنصحه وحفظ دينه وفي خفايا ذلك عجائب من مكره وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي التائب بهم فيقول له اخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد ومتى كان لك غداء أو عشاء فلست من أهل الزهد ولا تنال مراتب العزم وربما كرر عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب لمعنى فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طمعه بصلة الإخوان أو يحسن عنده صحبة السلطان لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته فيقع في أقبح مما فر منه ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه ويصير متمندلا به ويقف في مقام اليد السفلى ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه السلام كان كثير المال حتى ضاقت بلدته بمواشيه وكذلك لوط عليه السلام وكثير من الانبياء عليهم الصلاه والسلام والجم الغفير من الصحابه وانما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود وكان ابو بكر رضي الله عنه يخرج للتجاره والرسول صلى الله عليه واله وسلم حي وكان اكثرهم يخرج فاضل ما ياخذ من بيت المال ويسلم من ذل الحاجه الى الاخوان وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسال واني تاملت على اكثر اهل الدين والعلم هذه الحال فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم فلما احتاجوا الى قوام نفوسهم ذلوا وهم احق بالعز وقد كانوا قديما يكفيهم بيت المال فضلات الاخوان فلما عدمت في هذا الاوان لم يقدر متدين على شيء الا ببذل شيء من دينه وليته قدر فربما تلف الدين ولم يحصل له شيء فالواجب على العاقل ان يحفظ ما معه وان يجتهد في الكسب ليربح مداراه ظالم او مداهنه جاهل ولا يلتفت الى ترهات المتصوفه الذين يدعون في الفقر ما يدعون فما الفقر الا مرض العجزه وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض اللهم الا ان يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف فليس ذلك من مراتب الابطال بل هو من مقامات الجبناء الزهاد واما الكاسب ليكون المعطي لا المعطى له والمتصدق لا المتصدق عليه فهي من مراتب الشجعان الفضلاء ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر الحقيقة هذا كلام رجل ممارس عرك الدنيا وعركته وهذا معروف عن ابن الجوزي رحمه الله أنه كان رجل عامة وكان أيضا رجل خاصة وهو من أشهر واعظ الإسلام على الإطلاق وكان الخليفة يصلي خلفه الجمعة وكان يحضر مجالس وعظه وذكروا في ترجمته أنه أسلم على يديه أكثر من مئة ألف كافر أما الذين تابوا على يديه من المبتدعة والمتصوفة فهم ألوف مؤلفة يخرج عدهم عن الحصر فكتاب صيد الخاطر كما ذكرت قبل ذلك من شهور طويلة كتاب عبارة عن نفثات مصدور كتبها ابن الجوزي في أوقات متفرقة يذكر تجربته ونظرته إلى الحياة من ضمن النظرة التي سجلها هنا مسألة الغنى والفقر لكنه ابتدأ الكلام عن مكر الشيطان وعن حيله وكيف أن الشيطان يتصرف تصرفا متباينا على حسب ما انعقد عليه عزم قلب المكلف كما يقول ابن القيم ان الشيطان الذي يجري من ابن ادم مجرى الدم يشم القلب يشم قلب ابن ادم وينظر ما الذي انعقد عليه قلبه فاذا كان رجلا خوارا ليس له عزم فانه يثبطه عن العمل واذا كان رجلا مقداما شجاعا جريئا يدخل له في باب الامر والنهي ويثبطه ايضا انه لا فائده من هذا الكدح ولا من هذا الجهد حتى يمل هو الاخر ولا يصل الى شيء وقد ذكر الله تبارك وتعالى عداوه الشيطان في ايات كثيره في كتاب الله العزيز واشتركت هذه الايات في وصف عداوه الشيطان بانها بينه وانها ظاهره ولا تلتبس على احد له ادنى تمييز فقال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وفي قصة آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة قال الله عز وجل الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين وكذلك في سوره يوسف قال يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ولما قتل موسى عليه السلام الرجل الفرعوني في القصه المعروفه في سوره القصص قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين إلى آخر يعني الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها عداوة الشيطان وأنها بينة وأن المرء لو كان له أدنى تمييز لما تحالف مع الشيطان أبدا ولا وضع يده في يده ومع ذلك فأكثر أهل الأرض صاروا قوادين له يحطبون في هواه وهذا من أغرب الحالات التي يعني يقلب البصير كفه بسببها قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وهذا الشيطان لا يترك طريقا يسلكه ابن آدم إلا كان له على الرصد كما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وتأمل نزع حرف الجر من الآية لأن كان مقتضى الكلام فبما أغويتني لأقعدن لهم على صراطك المستقيم فنزع حرف الجر وهذا أبلغ وأقوى لأن القاعد على الشيء ملازم له غير تارك له لأقعدن لهم صراطك المستقيم كأنه صار جزءا من هذا الصراط لا يفارقه على الإطلاق ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهذه الجهات الأربعة التي يتحرك العباد فيها ليست هناك جهة أخرى إما أن يتحرك قدام أو وراء أو يمين أو يسار وده معناه أن الشيطان أحاط بكل الطرق فوقف على الرصد وفي حديث سبرة بن أبي الفاكهة الذي رواه النسائي وأحمد وابن حبان وسنده قوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أهو ده الحديث ده يفسر الآية قلنا أن هو ما من مكان يتوجه إليه إلا لابد أن يسبقه الشيطان إليه فهذا الحديث إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أي كل طريق يسلكه ابن آدم لابد أن يقعد على رأسه شيطان فقعد له بطريق الإسلام قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم فقعد له بطريق الهجرة قال أتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فرس في الطول يعني زي البهيمة لما بتربط فيها حبل وتروح تطول لها ايه في الارض البرسيم ولا حاجه ولا ال... بتطول لها تربط الجاموسه في الوتد والجاموسه تتحرك بقدر ايه بقدر طول الحبل يبقى حرية حرية البهيمة بقدر طول الحبل تروح وتيجي في مقدار طول الايه طول الحبل وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول يعني ليس له حرية مهاجر من أرض الكفر الى ارض الاسلام من ارض البدعه الى ارض السنه مهاجر خائف يفر بدينه من الفتن فمتصور ان كل ما يبص على واحد يتصور انه جاسوس عليه لانه مهاجر وخايف فيبقى مستوحش من الناس مش عارف ينبسط الى الناس كل ما يجي ينبسط لواحد يقول لك جايز يكون جاسوس فمش عارف ياخد راحته فحريته مقيده كمثل الحبل بالنسبة للبهيمة خلاص فقول له انت هتضيق على روحك ليه وتترك أرضك وسماءك وملاعب صباك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في طول فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد قال أتجاهد وإنما الجهاد جهد النفس فتقتل فتتزوج امرأتك ويقتسم إيه المال أولادك أو ورثتك فعصاه فجاهد إذا نفهم من هذا أن الطرق متنوعة إذا لابد للشيطان من لبوس يناسب كل طريق لابد له من لبوس يناسب كل طريق ولننظر في أول مكر مكره الشيطان على وجه الأرض إيه أول مكر الشيطان مكره مكر لآدم مش كده عمل فيه إيه قال يا آدم خلوا بالكم بقى كيف دخل لآدم لأن طبعا ده هذا التمهيد لابد منه حتى نستفيد من كلام ابن الجوزي كيف لبس الشيطان على بني آدم في مسألة الغنى والفقر قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى طب مين اللي سماها شجرة الخلد هو طب هل هي شجرة الخلد حقا لا يبقى هو اخترع الاسم اخترع الاسم فكذلك الشيطان يأتي على الأشياء المحرمة وبعدين يحمل العبادة على تسميتها بالأسماء المحببة يبقى الخمر اسمها أم الأفراح هي اسمها كده والشعراء لما بيتكلموا على الخمر يقول لك أم الأفراح وهنا يقول لك مشروب روحي خلاص آه يجي على التعطيل جماعة المعطلة الجهمية ويسمون تعطيلهم تنزيها شوف الفرق ما بين تعطيل صفات الله عز وجل وانك انت تسميها تنزيها الهزيمة نسميها نكس نخفف الايه نخفف المسائل فيأتي على الشيء العظيم الذي لو سمي باسمه لنفر منه أهل النبل فضلا عن أهل الديانة وإيه؟ ويحمل العباد على أن إيه يسموه بغير اسمه يبقى اسم إيه محبب للقلوب فشجرة الخلد ودي أول فتنة تعرض لآدم عليه السلام ثم قاسمهما إني لكما لمن الناصحين قاسمهما يبقى عندنا قدم بين يدي حيلته بالقسم ولم يكن يتصور آدم عليه السلام أبدا أن هناك من يحلف بالله كاذبا خلاص وبعدين أكد القسم بإن ولام التوكيد لمن الناصحين وبعدين جاب لفظة الناصح اسم فاعل التي تفيد الثبوت والاستقرار لكي يوقع في روعهما أنه صادق وبعدين من الناصحين لم يستقل بالنصيحة يقول لك أنا الناصح الوحيد حتى لا تشك فيه إنما قال أنا من جملة الناصحين لك ولذلك ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال فدلاهما بغرور أي الذي دلاهما ووقع في المعصية الغرور بهذا الشيطان فإحنا لما بننظر بقى أول مكر مكره الشيطان انه عمل مسألة تلبيس بتغيير الاسم او ايقاع اسما محببا لدى ادم عليه السلام ولما شاف الجنة ونعيم الجنة لا شك انه يحب الخلود ولا يخرج من هذه الجنة ولذلك قال افلا ادلك الا افلا ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإحنا بقى ننظر إلى حيل الشيطان التي أشار إليها ابن الجوزي رحمه الله في مطلع كلامه يقول أن الشيطان يدفع المرأة إلى تحصيل المال تحت دعاوى عريضة خلاص اليد العليا خير من اليد السفلى فانت ممكن لو انت راجل فاضل وعندك خير والكلام دوت تبتدي تندفع في جمع المال تحت هذا الشعار خلاص اليد العليا المنفقة واليد السفلى الآخذة فأنا لما أكون أنا صاحب مال وأنا اللي بتصدق طب هذا مطلوب شرع خلاص في شعار تاني كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا ده اللفظ الصحيح وإن كان اللفظ الأشهر هو الذي أتى بالإسناد الضعيف في سنن أبي داود اللفظ الأولاني ده ده لفظ مسلم اللفظ الأشهر من هذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود وهذا اللفظ ضعيف الإسناد بتاعه ضعيف في سنن أبي داود فيقول لك النفقة على الولاد وتحصيل حاجات الأولاد وإن كل ما تنفق على أولادك يكون أفضل وتؤجر عند الله عز وجل يبتدي يدخل تحت هذا الشعار وينجرف في الدنيا خلاص بعد ما يدخل بقى في هذه المتاهة ويجمع الأموال يبتدي يدخل له من مدخل آخر ويحثه على البخل به وكثير من الناس يبدأ حياته في جمع المال بمعطيات وينتهي في آخر حياته بمعطيات أخرى قد تعاكس المعطيات الأولى معاكسة كاملة زي ما احنا بنلاحظ الذين يسافرون للخارج وهو لسه شباب نفسه ايه نفسه يسكن في بيت جيد في فيلا او في شقه تمليك او في حي راقي ده بدايه حياته كده خلاص زمان زي زمان لما كان يقول لك ايه الخمسة عين خمسة عين اللي هو ايه عيادة وعربية وعمارة وعروسة وعزب يبقى هو بادئ حياته بالخمسة عين دي عايز الايه الخمسة عين وطبعا بعينه اذا حصل كل ده معرفش حصل الكلام ده خالص كله مرة واحدة بقى الا ايه افراد من بني ادم فيبتدي حياته يجمع المال بقى شوف بادئ ازاي بادئ بايه نفسه يتزوج ويعيش في حي راقي ويبقى عنده فيلا والكلام ده راح غاب عشرين تلاتين سنة في الغربة يجمع المال كبر والدنيا اتغيرت بالنسبة له ولم يعد هو ذاك الشاب اللي كان عنده الطموح ونفسه مفتوح طلع ابن عشرين سنة بقى ابن خمسين فمش ممكن يظل ابن هو نفس الآمال بتاعت ابن عشرين تفضل عنده ابن خمسين خلاص بدأ يحمل أمراض الغربة جاله بقى الضغط والسكر وجاله أشياء وحاجات ومتلفات وكده بالإضافة لأن نظرته اتغيرت عقل قال لك ايه فيلا وايه عربيه وايه الكلام ده خلاص احنا بقى ايه يعني نجمع هذا المال عشان خاطر بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر السؤال واللئيم والبتاع ويبتدي ايه الشيطان ينفث في روعه بمعطيات جديده هي شعار المرحله لم المال صحيح لكن مش عارف يستمتع بيه بسبب ايه بسبب الامراض اللي يحلت بيه أو بسبب أن هو جسده لا يقوى على الشهوات التي كان يريد يريدها من عشرين أو من ثلاثين سنة فيبتدي ينفت الشيطان في روعه يقول له أنت خلاص مرضت وأنت النهاردة لو وقعت منه يجيب لك الدواء ما عادش حد خلاص كن ذئبا لا تأكلك الذئاب الناس كلها بتاكل بعضها فالقرشين دول حافظ عليهم فيقوم يحمله هذا على أن إيه على أن يبخل بالمال كل حاجة تحت شعار يعني دخل كل مرحلة تحت شعار من الشعارات إذا كان رجل متدين يحط له شعار زي الشعارات اللي احنا إيه اللي احنا ذكرناها في نفس الوقت ألقى في روع المؤمنين الجبن عن تحصيل الدنيا وبقت عار على المؤمنين إن الواحد منهم يحصل الدنيا وصار الفقر ملازما لأهل الشرف إذا لقى واحد شريف راكب عربية كويسة كده يقول لك تمويل أني جهة بتموله طب ما العالم الحرامية بتوع الدنيا اللي بيسكروا عربيته ما كل يوم بيغيروا عربية يعني العربية المرسيدس الفاجرة دي اللي اسمها الفاجرة العربية المصفحة اللي ضد الرصاص العربية دي بمليون وسبعمائة ألف مليون وسبعمائة ألف سموها الفاجرة عشان اللي دخلتها واحدة رقاصة أول واحدة دخلت العربية دي البلد واحدة رقاصة مليون وسبعمائة ألف والرقاصة دي تقول أنا ثروة قومية للبلد أنا دفعة ثلاثة مليون جنيه للضرايب في عين العدو يبقى هي ثروة قومية خلاص واحنا عندنا 17 ألف راقصة مش لاقيين شغل اه ما تعرفوش الإحصائية دي ولا إيه ليه؟ لأن الراقصات بتوع روسيا راقصات الباليه لما اتحل الاتحاد السوفيتي والكلام ده راقصات الباليه ملأوا الدول العربية فجم عملوا كساد في سوق الرقص عندنا واخد بالك؟ فهي لما تقول أنا ثروة قومية آه هي ثروة قومية بتدفع 3 مليون جنيه ضرايب وتجيب عربية بمليون و700 ألف واخد بالك؟ فدي ما يتقالهاش حاجة إنما خلي مثلا أي واحد من إن هم ال... ال- الناس الشرفاء والكلام ده ركب عربية يقول لك جايبها منين دي أكيد في تمويل خارجي ليه الشرف دايما ملازم للفقر هو ما ينفعش يبقى شريف وغني شريف وشبعان فده من الايه من ال- الظواهر المغلوطه اللي سببها جبن المؤمنين عن تحصيل المال ظنا منهم ان تحصيل المال ينافي طلب الاخره والكلام ده كان كلام غير صحيح ولذلك ضرب ابن الجوزي رحمه الله المثل ببعض الانبياء آه، عليهم السلام كابراهيم عليه السلام وانتوا عارفين ابراهيم عليه السلام كان غنيا واللي كل ما يجي له ضيف يذبح له عجل ده طبعا غني لان لا يتاتى لفقير ان كل ما يجي له ضيف يذبح عجل لو ضيف واحد بس وما كان ابراهيم عليه السلام ياكل وحده كان لما يحب ياكل يد- يخرج في الطرقات يلتمس من ياكل معه خلاص فده لا شك انه يدل على الغنى كذلك ايوب عليه السلام أيوب عليه السلام معدود من الأغنياء لأنه بعد المحنة بعد محنته عليه السلام كان له أندران أندر قمح وأندر شعير الأندر حاجة زي السمعة كده فجاءت سحابتان بعد ما عوفي ورد الله عز وجل عليه صحته جاءت سحابتان سحابة أمطرت في الأندر الأولاني فضة وأمطرت في الأندر الثاني ذهبا بقى عنده مخزنين مخزن مليان فضة والمخزن الثاني ملآن بالذهب وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد طائفة من الجراد من من جراد من ذهب جراد ذهب فلما رآها أيوب عليه السلام جعل إيه يحثو هذا الجراد في حجره فناداه ربه فقال يا أيوب أولم أكن أغنيتك عن هذا أنت بتلم ال- الجراد ده في حجرك ليه ما أنا مليلك أندر فضة وأندر ذهب فأنت شبعان قال أي ربي لا غنى لي عن بركتك ده حاجة بركة من عندك فأنا ما استغناش عن إيه؟ ما استغناش عن ال... عن عن بركتك. فأيوب عليه السلام معدود من الأغنياء، داوود وسليمان عليه السلام أيضا معدودان من إيه؟ معدودان من الأغنياء. عندنا برضو آه، الصحابة. عندنا عبد الرحمن بن عوف وعندنا عثمان بن عفان يعني عبد الرحمن بن عوف في حديث مشهور في حقه وان كان هذا الحديث لين الاسناد ان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يدخل الجنه حبوا ويعني دخلها بالكاد دخل دخلها بالكاد يعني مش لانه حسناته قليله لا من شده الحساب ليه كان غنيا جدا وكان عنده ذهب يقطع بالفؤوس فطبعا ايه قبل ان يدخل الجنه يسال عن كل مليم من اين اكتسبته وفيما انفقته و- انما الفقراء الذين يدخلون الجنه قبل اغنياء المسلمين بخمسمائة عام استراح ما فيش عندهم اموال بحيث ان هو يوقف ويقال له من اين والى اين عندنا وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مبارك كان رجلا م... كان كان رجلا مباركا كان اذا تاجر في التراب ربح لو شال حفنة تراب من على الارض وقام رايح السوق وبيعها يربح فيها وعندنا من الاغنياء عثمان بن عفان رضي الله عنه وعندنا طلحه بن عبيد الله وعندنا الزبير بن العوام واحنا شرحنا في هذا المجد قصه الزبير في وصيه الزبير لابنه وكيف أن الزبير أغناه الله عز وجل وكل واحدة من نسوانه الأربعة خدت ألف ألف ومائة ألف يعني كل واحدة خدت لها مليون ومئتين ألف ده الكلام ده بعد ما خلص دين الزبير وادى للورثة كلهم وغاب أربع سنين كمان ينادي على من كان يعني له دين عن الزبير فليأتي فهؤلاء السادة من الأنبياء ومن أولياء الله من الصحابة كانوا أغنياء فهذا لا شك أنه شرف باذخ للغنى أن يكون أمثال هؤلاء من الأغنياء عندنا برضو من العلماء الأغنياء كان الزهري وكان الزهري كريما وكان ينصب الموائد ينصب الموائد أي أي أي يأكل حتى أن أبا حازم أظن أو رجاء بن حيوة واحد من الاثنين وكان رجاء غني برضه من الأغنياء هو أبو حازم تقريبا آه، مر عليه وكان الزهري بيستدين كان بيستدين كان عليه شوية ألوفات كده تصل لمليون أو مليون وشوية بسبب إيه؟ بسبب الكرم إن هو عمال ينصب الإيه؟ الموائد لله فالمهم أبو حازم عارف المسألة وعارف الزهري وعارف الحكاية بتاعته فالمهم كان راكب البغلة بتاعته والزهري عمال إيه؟ عمال يحط الأكل للناس مش زي موائد الرحمن اللي بيعمل رقصات والكلام ده لأ كانت حاجة إيه؟ كانت حاجة محترمة يعني السنة اللي فاتت بس بدأوا الرقصات يحسنوا الإيه الأكل ويتنافسوا لصالح الفقراء كل واحدة تجيب كباب مشوي ودي تجيب كافيار ودي تجيب مش عارف إيه علشان يوا- يقال إن المائدة بتاعت الراقصة فلان كان عليها كافيار والراقصة علان كان عليها لحمة باردة والمش عارف التان كان لحمة في الخضار بدأوا إيه يتنافسوا لصالح الفقراء وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر لا بأس ها فالزهري نفسه هو اللي كان بيقعد يخدم كان يفرد الموائد بقى وحاجه تليق بال- بالزهري يعني فابو حازم معدي راكب البغله بتاعته فلقى الزهري عمال ياكل الناس والكلام ده فوقف ونهاه ان هو يستدين و- والى اخره واتفقوا خلاص عهد بقى ان هو ايه ما عادش هيعمل العمليه دي تاني مرت ايام الزهري ايه ايده اكلته قام نصب الموائد برضه ايه وقعد يحط الاطباق والكلام ده ما عدى ابو حازم بالبغله بتاعته لقاه فقال له هو راكب كده قال له على هذا اتفقنا قال له انزل فكل فان السخيه لا تؤدبه التجارب ان السخيه لا تؤدبه التجارب لم يقض دين الزهري الا الخليفه الخليفة أظن سليمان بن عبد الملك أو هشام أو حد من أولاد عبد الملك يعني لما عرف أن الزهري عليه الديون المتلتلة دي فقضى إيه؟ فقضى دينه وكان الزهري غنيا سفيان الثوري كان ممن يتبنى رفع شعار الفقر لكنه رجع أخيرا رجع أخيرا عن المسألة دي فقد رؤي في يديه دراهم فقيل يا أبا عبد الله أمثلك يحمل هذه فلوس دي يعني خلاها لل... للتيوس إنما أنت الرجل الكبير الزاهد العالم الورع قال له اسكت لولاها لتمندل بنا الملوك يعني هي التي تحفظ لنا ماء وجوهنا نحن لا نريق ماء الوجه عند خلق الله يعني هذه ال- الأموال تحفظ كرامتنا من إراقتها عند أبواب السلاطين والأغنياء فمسألة يعني الفقر والغنى دي مسألة لا تمدح لذاتها يعني الفقر لا يمدح لذاته ولا الغنى يمدح لذاته إنما يمدح المرء بما عنده من تقوى وبما استطاع أن يستثمر الفقر أو الغنى في القرب من الله هو ده التفصيل الصحيح في المسألة لا الفقر ممدوح لذاته ولا الغنى ممدوح لذاته أدي احنا شفنا الأنبياء والصالحون لا شك أن الغنى ممدوح بالنسبة لهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من نفح هكذا وهكذا وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجهاد آه، آه، الإنفاق يعني الرجل لا يمدح غناه إلا إذا كان سخيا وأنفق في وجوه البر كلها فلا شك أن الغنى بهذا المعنى محمود وأنه نعمة من الله عز وجل كبيرة الفقر يمدح إذا كان على سبيل الاضطرار مش على سبيل الاختيار لا الفقر كونك تختار الفقر لا يكون كمن اضطر إلى الفقر زي الجوع بالظبط يعني الإمام البخاري في كتاب الرقاق أظن قال باب فضل الفقر باب فضل الفقر فيستقيم كيف يستقيم هذا مع تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرن الفقر بالكفر قرن الفقر بالكفر ففضل الفقر هنا اللي هو, اللي هو الفقر ال- ال- الاضطراري افتقرت فصبرت افتقرت فصبرت زي قصة قارون أهل العلم إنما ندبوا الفقراء إلى الصبر على الفقر طب جبنا كلمة الفقر ليه قال لك رعاية المعاني الواقعة في القصة لأن القصة قصة قارون وقارون ده رجل كان عنده أموال كثيرة فلما خرج على قومه في زينته عشان يكسر قلوب الفقراء ولم يحتملوا هذه الأبهة من الغنى بدأوا يفتتنوا ويقولوا يقول بع- يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أهل العلم كان لهم موقف آخر كان لهم موقف آخر فأمروا هؤلاء بالصبر أمروا هؤلاء بالصبر والصبر هنا الصبر على الفقر الصبر على الفقر عشان كده احنا لما بننظر الى الصحابه رضي الله عنهم اللي هم كانوا فقراء او الانبياء اللي هم كانوا فقراء زي عيسى عليه السلام كان فقيرا وعندنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ايضا كان فقيرا وسلمان الفارسي كان فقيرا اما نبينا صلى الله عليه وسلم فانه كان له مال في مرحلة من المراحل ومرحلة أخرى لم يكن له مال فقد عاين الأمرين جميعا هو وأبو بكر وعمر في حال الغنى بإحسان الأغنياء وقاموا في حال الفقر بصبر الفقراء فنالوا الحظين جميعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا أغناه الله عز وجل بالخمس لكنه ما كان يبقي في داره درهما ولا دينارا بل اختار لنفسه الفقر فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا يعني ايه يعني شيء يسير يكون عندي الغدا ما يكونش عندي العشاء حصلت العشاء ما يبقاش عندي فطار حصلت الفطار ما يبقاش عندي الغدا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى لأنه لا ينطق عن هوى نفسه قط لا ينطق عن هوى نفسه قط فإذا اختار حالة فهي المحبوبة عند الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهنا اذا يعني مش عايز برضو حد يفهم كلام ابن الجوزي غلط لان ابن الجوزي في الاخر قال ايه ومن تامل هذا علم شرف الغنى ومخاطره الفقر فابن الجوزي يقصد هنا تلخيص المساله وهو الاستغناء واحنا عندنا المال انما ينفق على جهتين الجهه الاولى ما لا تقوم حياتك الا به وهذا رخص لك في تحصيله وجمعه لك انت تاكل وتشرب وتقوم بما اوجبه الله عز وجل عليك من النفقه على الاولاد وعلى الزوجه او على الاب والام خلاص ده هو الذي رخص لك في جمعه الباقي وهو الفضل الذي يزيد عن حاجتك هو ده اللي بيدخله الاحاديث التي تذم جمع المال التي تذم جمع المال لكن متى جمع المرء المال وقام بحق الله فيه فهذا أفضل وانتم عارفين حديث أبي هريرة اللي هو حديث إيه ذهب إن الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه آه، سبقتم إن, إن فعلتموه آه، أدركتم به من سبقكم ولم يلحقكم به أحد بعدكم تسبحون آه، دبر الصلاة مئة تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وهذا القدر من مرسل أبي صالح في صحيح مسلم فلما علم الأغنياء بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحضهم عليهم على الجماعة الفقراء قاموا قايلين الكلام ده برضه قاموا جايين دبر كل صلوات وسبحوا وهللوا وكبروا فقاموا رايحين يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال ده علموا باللي انت قلتهم قاموا قايلين فسبقونا برضه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فإذا كان رجلا غنيا قائما بحق الله في المال وذاكرا وهذا المال يدفعه إلى مراضي الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه خير بالنسبة له كذلك الفقير إذا صبر على لأواء الفقر فله أجر عظيم وإن كانت الفتنة على الفقير أقل من الفتنة على الغني فقير صحيح بيموت وفي صدره حاجه يموت ونفسه يعمل حاجات مش عارف يعملها كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه واحمد واسناده منقطع ولكن له يعني طرق اخرى يحتمل ان الطرق دي كلها اذا تجمعت على بعضها يمكن ان تعطي للحديث قوه والحديث ده بيقول ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه امير المؤمنين علم ان عند ابي ممطور عند أبي سلام اللي هو ممطور الحبشي عنده حديث عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وكان ممطور ده يسكن الشام فلما عرف ان عنده حديث قام بعت له قال يأتيني على البريد يركب على الركوبة ويجي فشوف طالع من الشام لحد الايه لحد المدينة فلما وصل فقال عمر يا أبا سلام شققنا عليك قال نعم يا أمير المؤمنين قال والله ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني أنك تروي حديثا عن ثوبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن تشافهني به فروى له عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وضع في الحديث الانقطاع لأن أبا سلام ممطور لم يسمع من ثوبان كما قال أحمد بن معين وجماعة من علماء الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حوضي من عدن إلى عمان البلقاء عمان البلقاء دي في الأردن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه اللي هي الكوبايات يعني كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا علي فقراء المهاجرين الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات الدنس ثيابا الشعث رؤوسا فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث بكى بكاء شديدا قال لكني نكحت المتنعمات فاطمه بنت عبد الملك وفتحت لي السدد فتحت لي السدد يعني منين ما تروح مكان يحتفلوا بيك ويفتحوه لك تعرف كان هو أمير المؤمنين وامرأته بنت أمير المؤمنين وأخت أمراء المؤمنين يعني العملية ملبشة كلها من كل حتة الحكام والسلاطين والكلام ده فطبعا لما سمع هذا الحديث وقال أنا نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد فلا جرم أو قال لله علي أو قال والله ألا أغسل ثوبي حتى يتسخ وألا أدهن يعني إيه ما يجيش بقى إيه يحط بقى الفازلين والبتاع والكلام ده على شعره ومش هيغسل هدومه إلا لما تتسخ ويظهر فيها الإيه يظهر فيها الوسخ حتى يعني يحظى بهذه المرتبة والمنزلة العظيمة فالنبي في هذا الحديث هذا الحديث يعني يدل على أن الفقير يموت وفي صدره حاجة كان نفسه في حاجة ما عرفش يعملها في الدنيا لأجل هذا من تمام فضل الله عليهم أن جبرهم نظرا للح- للحاجة التي كانت في صدورهم وماتوا بها في الدنيا أن جبرهم بأن دخلوا الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام كما في الحديث ال- الذي الحديث الصحيح في البخاري وغيره يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم بخمسمائة عام إذا يعني نخلص من هنا إلى أن الغنى قد يكون خيرا كبيرا بالنسبة للإنسان يعني مثلا إحنا عايزين نقول الآن الغنى لا شك أنه خير عظيم بالنسبة لطالب العلم طالب العلم كلما كان غنيا واستطاع أن هو يشتري الكتب كتب النهاردة آه، ثمنها باهظ جدا يعني الإنسان كل ما كل سنة أبعت للمكتبات الكبيرة يبعتوا اللي هي ال- الليستة بتاعتهم بالمطبوعات الجديدة والأسعار فأنا أنظر أعرف إيه اللي طبع إيه الكتب الجديدة التي طبعت حتى أنتقي منها الكتاب الذي لا أستغني عنه المهم خطر لي مرة وانا ما ببعتش كل المكتبات ببعت لي مثلا ست سبع مكتبات عشر مكتبات بس اللي انا بتوقع ان هم عندهم الايه عندهم معظم الكتب الجديده فالمهم ايه قعدت اتعلم على الكتب اللي انا عايزها مش خسران حاجه معايا القلم وعمال اعلم وخلاص والاسعار مكتوبه على جنب فقلت احسب الاسعار لو انا نفسي بقى ايه اشتري الكتب اللي انا عايزها دي ممكن ادفع كام في السنه طلع علشان أضيف لمكتبتي كل سنة الكتب الجديدة التي تخصني مش الكتب عموما لا اللي تخصني أنا يعني في علم الحديث مثلا في علم الفقه في الأصول وجدت أن أنا محتاج 23 ألف جنيه كل سنة علشان أضيف الكتب الجديدة التي أحتاج إليها يعني تاريخ دمشق لابن عساكر لسه مخلصينه طبع السنة اللي فاتت طبعوه مطبعة في بيروت أظنها دار الفكر في 85 مجلد في في في 80 مجلد 80 مجلد لما رحنا 20 معرض الكتاب الدولي لقينا الكتاب ب 4000 جنيه وبعد التي واللتي وقعدنا نهابر في بعض عشان ينزل بقى في الأسعار وصلنا ل 2950 ده كتاب واحد ولا يستغني عنه طالب حديث أبدا تاريخ دمشق لا يستغني عنه طالب حديث لأنه يحل إشكالات لا آخر له فأنت بقى لما تحب بقى أنك تجيب بقى ال- الكتب اللي نفسك فيها فأنت محتاج بتاع عشرين ألف جنيه كل سنة طب ده 20000 جنيه دول المفروض زيادة عليك يعني انت راكنهم على جنب بره الاكل والشرب والكسوة والعلاج والسكن والنور والمية والمجاري كل حاجة انت محتاج بعد كل الكلام ده 20000 جنيه يبقى انت محتاج على الاقل في السنة من 40 ل 50 ألف جنيه إجمالا عشان خاطر تاكل وتشرب وتعيش وتجيب الكتب اللي انت عايزها فلا شك ان المال عصب ما العصب آه، مهم جدا بالنسبه لطالب العلم فماذا يفعل طالب العلم كتب متسعه جدا عليه والمعارف واسعه جدا عليه وفي نفس الوقت بدا تحصيل العلم كبير بدا تحصيل العلم سنه 22 سنه 23 سنه 24 30 سنه بدا يحصل علم بعد ما كان بقى اثقل بقى عنده اما عايز يتزوج او تزوج وعنده اولاد والشقه مش عارف ايه ومصاريف لهنا ومصاريف لهنا يلاقي في الاخر اذا قدر يطلع الشهر كده بدون ما يستدين يبقى ده كرم من ربنا عليه. في نفس الوقت لم يعد هناك الهمه انه يقعد ينسخ كتاب تاريخ دمشق. يعني هو عايش فلوس. طب ايه الحل؟ انسخ الكتاب، يقعد ينسخ 80 مجلد هيخلصهم امتى وبعدين هينسخهم متى يقرأ ومتى يستفيد وده كتاب واحد فالعملية شبه متعذرة فيحل المسألة دي المال والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح فمدح المال صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام لعمرو بن العاص لما أرسله إلى غزوة وقال له إن أنا أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا تحصل مالا قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك أنا مش أسلمتش عشان أجيب فلوس ولا أحوش فلوس قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح خلاص فالغنى أو لا يذم إلا إذا تجاوز المرء به الحد وأخرجه عن العبودية أخرجه عن مراض الله تبارك وتعالى ولا يكون هذا عادة إلا من مع فضول الأموال فابن الجوزي هنا بيذكر بعض التلبيسات يقول لك إن الشيطان يأتي فيحرض العبد على الزهد وطبعا كان مذنب فيروح لبعض الشيوخ فيستفتيه فيقول له اخرج من مالك كله صدقة لله زي مين زي كعب بن مالك كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة اللي اتخلف في غزوة تبوك بعد ما نزلت توبة الله عز وجل عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله قال أمسك بعض مالك فإنه خير خلاص فده عايز يخرج من الذنب بتاعه يكفر فيقوم يقول له ايه اطلع من مالي يعني احيانا مثلا ياتي واحد عاصي آه زي مثلا بعض الناس اللي كانوا شغالين في المزيكا والكلام ده العربيه اللي راكبها جايبها من فلوس الموسيقى والشقه اللي ساكن فيها التمليك من فلوس الموسيقى وتحويشة العمر بتاعته خمسين ستين ألف جنيه من فلوس الموسيقى ومراته كمان كانت شغالة في الموسيقى خلاص ناس آخر مزاج ها تاب فجاي بقى يسأل أعمل إيه أنا دلوقتي كل اللي عندي ده من الموسيقى أكبر غلطة إنك تقول له أخرج من كل هذا لأنه لن يخرج أنت تكلفه المستحيل عشان تقول له بعد ما كان قاعد في شقة تمليك وراكب عربية وراجل مقرش بقى معاه فلوس تقول له ينام على الرصيف وتستلف له ملاية كمان مقطعة من أموال الزكاة عشان يتغطى بيها ده لا يتوب فقلت طيب سيب المسائل دي بس الأول نقفل المحبس يعني الحنفيات دي كلها سيبك منها نقفل المحبس الاول وبعدين نتفاهم قال لي يعني اركب العربيه قلت له اركبها يعني افضل ساكن افضل ساكن زي ما طب وفلوسه قلت له خليها معاك بس نقفل المحبس نقفل المحبس اللي هو ايه تسيب الشغل خلاص هو يسيب الشغل اول ما بقى يبتدي بقى يذاكر ويحضر ويسمع ايمانه اللي هيخليه يسيب لكن انا ما اقولوش سيب لان انا لو حملته على ترك كل هذا فلن يترك هذا ابدا وانتوا طبعا تذكرون حديث عائشه رضي الله عنها وهي بتتكلم عن التدرج في تحريم الخمر قالت لو انزل الله عز وجل لا تشربوا الخمر لقالوا سنشرب الخمر ابدا ومين اللي قال لهم لا تشربوا الخمر رب العالمين مش عبد لا رب العالمين لو قال لهم لا تشربوا الخمر يقول لك ما نقدرش ما نشربش خمر وانتم عارفين كلام الله تبارك وتعالى له قداسة في النفوس ومع ذلك بعض الناس هيمتعض ولن يترك الايه الخمر خلاص اتفقنا ساب الايه المغنى وساب الموسيقى والكلام ده وبتاع بدأ يسمع الشرائط بدأ يحضر الجمعات والدروس والكلام ده هو طبعا هو كان بدا ايه يدور على مشروع تجاري يحط في الفلوس بعد حوالي شهر جه ايه الاخبار قال الحمد لله تركت لكن انا مش مستريح مش عارف انام ليه مش عارف تنام قال كل اللي انا فيه من الحرام اعمل ايه انا كنت ناوي اعمل مشروع قلت له اعمل مشروع مفيش مشاكل طيب والحل قلت له خلاص انت بتعتبر ان المال ال- ال- الحرام دهوت دين عليك زي اموال الربا كده واحد اتورط فيه يعمل ايه اعمل احلال وابدال اعمل احلال وابدال خلاص انت دخلت بخمسين الف جنيه طلع خمسين الف جنيه من الشغل كانه مال حرام وانت بتطلعه من الشغل خلاص بقى ايه كل شهر يطلع له الف جنيه ولا الف ونص ولا الكلام ده لحد ما سدد الايه طلع الخمسين الف جنيه اللي بدا بيهم الايه اللي بدا بيهم المشروع الان حاله اتغير وامراته تركت وانتقبت وهو التحى والدنيا ايه استقامت معاه فانت لما ياتي واحد من العصاه وتيجي تقول له اترك كل ما عندك لا يتبعك فمن الخطأ لما يجي واحد يقول لك أنا كنت مذنب وإلى آخره إنك تقول له اخرج من مالك كله إلا إذا لمحت ب آه، يعني الخبرة بقى والنظرة وفوق ذلك توفيق الله عز وجل إن الرجل ده من أصحاب العزمات وإنه على استعداد إنه يترك وإن هو لا يفتتن والكلام ده هو وترجح لديك ذلك لا بأس إن أنت تقول له إيه اترك اتكالا على ما عنده من الإيمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي العطاء ل- للرجل وأدع غيره وهو أحب إلي أكلهم لإيمانهم منهم البراء بن معرور فكان يعطي الرجل ويترك الأفضل ليه لأن أنا إذا لم أعطي هذا افتتن وإذا حرمت هذا اعتصم بإيمانه فلا يفتتن خلاص يبقى اللي أنا مطمن عليه أتركه واللي انا خايف ان هو يرتد بسبب نقص المال اديله الفلوس وسهم المؤلفة قلوبهم أيضا داخل في هذا ولا يزال هذا السهم معمولا به حتى الآن على خلاف بعض الناس لما بيقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطل سهم المؤلفة قلوبهم وهذا غير صحيح لأنه لا يجوز لأحد قط أن يبطل حكما قضى الله به لا سيما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محكم يعني لم ينسى فلا يجوز لأحد أبدا أن هو يعطل آه، صنف من الأصناف لكن في بعض الأزمنة لا يحتاج الناس إلى هذا الصنف فيقوم يجتهد الحاكم في إيقاف العمل به لعدم وجود من يستحقه بس مش ان هو وقفه لا يعني احنا في زماننا هذا اعتقد ان هذا الزمان من اولى الازمنه بهذا السهم سهم المؤلفه قلوبهم لو انت رجل غني وعندك فلوس استثمر اموالك في الدعوه الى الله تالف قلوب الناس بالمال رجل لا يصلي وجارك واولاده لا يصلون امراته متبرجه اولاده متبرجين والكلام ده والرجل ده معاه فلوس مش فقير معاه فلوس لان مؤلفه قلوبهم لا يشترط فيهم الفقر ده انا بالف قلبه يعني ممكن يبقى غني واديله كمان انما طمعان فيه انه يلتزم فده الرجل ده برضه ممكن يكون رجل مبسوط والكلام ده انت بدا لك بما عندك من الفقه انك انت تدعو هذا الرجل الى الالتزام تعمل ايه معكش فلوس فايضة ومعاك فلوس الزكاة هل يجوز ان انت تاخد من اموال الزكاة وتجيب هدية للراجل ده هو عشان تبقى جسر من المودة اليه ويبقى سبيبة بينه وبينه ان انا ادخل واكلمه وادعوه الى الالتزام والاسلام واطمعه في المسألة دي اه نعم يجوز خلاص يبقى احنا بنتألف قلوب هؤلاء الناس باعطاء الايه باعطاء المال عشان كده تجد مسألة الملاحقة على الأموال يعني مسألة صارت في غاية الإفراط صارت في غاية الإفراط أي منافذ ممكن يجي منها فلوس يقوم سدنها ليه؟ يقول لك أصل الجماعة المتطرفين لما بيوصلهم فلوس وكده بيشتروا قلوب الناس بالمال فيقوم الناس يحبوهم فيقوم الناس يقتنعوا بدعوتهم فيقوم الناس يدخلوا معاهم والكلام ده فلا بد من ايه من اغلاق هذا الباب ويقفلوا المحبس بالضبه والمفتاح وقد يتجنوا على بعض الناس بسبب هذه المساله خلاص يبقى اذا السهم المؤلف قلوبهم ما- لا زال موجودا وزماننا من اولى الازمنه ببقاء هذا السهم ونشره لكنه يحتاج الى فقه ما تروحش تاكل واحد شبعان من اموال الزكاه وتسيبه ده انت عشان تتالف قلبه لابد ان هناك يكون هناك ايه جهد دعوي خلف هذا الايه خلف هذا المال المهم يا اخوانا لما المساله دي تحتاج الى نظر وتحتاج الى عقل واعي واسع عارف المضار وعارف المصالح ولما بيرجح بين المضار والمصالح ترجيحه صحيح ليس موهوما فلما يجي لك واحد ما تقولوش اخرج من مالك كله لان هيخرج من المال وليس عنده ايمان يعتصم به هيرتد بعد كده لما يقعد يقارن بين مكانته الاجتماعيه قبل كده وبين دلوقتي قاعد على الرصيف ومش لاقي ياكل وخلاص هيمد ايده عشان يشحت بعد ما كان هو اللي عمال يعزم الناس في الافخم المطاعم والكلام دوت وسافر بلاد هنا وهنا عشان مثلا يشتغل والكلام ده آل به الحال انه قاعد مش لاقي ياكل لا فهذا سرعان ما ينفسخ عزم قلبه ويبتدي يدور على سكك اخرى اللي ابن الجوزي قالها بقى قال لك يجي الراجل معاه فلوس يقول له اخرج مالك طالما عندك غداء ولا عشاء فلست من الزهاد امتى تبقى زاهد يوم ما تكون ما انتش لاقي اللضى وبعت الحديده كده تبقى زاهد لكن عندك غدوتين يعني انت النهارده هتتغدى عندك العشاء ده ما تحلمش بالزهد امتى تحلم بالزهد يوم ما يجي قبل الغداء قلبك يرفرف هاكل منين هاكل منين هاكل منين هو ده الزهد بقى عند الجماعه دول ابن الجاز بيقول لك لا هو صح لو انت حملته وقعدت تسخن فيه تسخن فيه اما طلع القرشين اللي في ايده وقلبه مش قادر على الزهد ولا قادر على التقلل لابد ان يبحث عن طرق اخرى عشان يحصل منها المال فيعمل ايه بقى ينتظر صله الاخوان او عطاء السلطان لا ده فلوسه كتحسن لانه كده بقى ذليل كل ما يقابل حد من اخوانه يدي واطي ليه عشان يديله حاجه ولا يمتنع من هديه ولا يمتنع من صدقه بسبب الايه بسبب القله ممكن بقى الشيطان كمان يسول له فيحاول يوصل للسلطان وطبعا الايه السلطان مشكله بالنسبه للقريب منه عارفين السلطان لا وفاء عنده مطلقا هي المسألة مسألة الكرسي ومسألة استتباب الكرسي مسألة بقى الوفاء والأخلاق ورعاية المعاني والكلام ده مش موجودة أبدا شوف ابن مبارك بيقول لك إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل إن الوقوف على أبوابهم ذل فتضطر أنك أنت تترك ما تعتقده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن السلطان بيعمله يعني مثلا زي غياث بن إبراهيم لما كان المهدي بيحب الحمام والكلام ده قال له قل لأمير المؤمنين حديثا في الحمام خلاص جاهز لأنه بيلعب بلي شوف لنا حديث في البلي بيلعب رزق شوف لنا حديث بيلعب أي حاجة شوف لنا أي حاجة ناس في ناس جاهزة لكده عندهاش أي مشاكل غياث ابن إبراهيم داخل لا المهدي بيلعب بالحمام تعرف في حمام مدرب مش الحمام بتاعنا الخايف ده ها كل شغلته ياكل وخلاص لا في حمام مدرب بقى ممكن حمام يعمل مصارعة حرة حمام مثلا يعمل شقلباز في الهواء بتاع الكلام ده فكان المهدي يحب الايه النوعية دي من الحمام فلما دخل عليه واحد من الحاشية قال له قول لأمير المؤمنين حديث كده في الحمام عشان يعني من لعب بالحمام دخل الجنة أي حاجة زي كده ها أو بني له قصر في الجنة والكلام ده فعلى طول الإسناد جاهز حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث لا سبق إلا وأمشي الكلمة الثلاثة دي هو الحديث لا سبق إلا في ثلاث في خف أو حافر أو نصل السبق اللي هو الجائزة يعني المسابقات اللي احنا ند فيها فلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاثة إن يطلع اتنين بعران جملين يتسابقوا اللي يسبق ياخد جايزة فرسين يتسابقوا اللي يسبق ياخد جايزة نعمل نشان كده ولوحة كده ونضرب السهم في النقطة دي ولا بتاع ناخد جايزة كل ده بيفيد في الايه في الحرب فلما يطلع اتنين بعران قبال بعض فرسين قبال بعض نطلع ننشل حاجة كلها كويسة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جائزة تدفع إلا في ثلاث نصل أو إيه أو خف أو حافة هو غياث بن إبراهيم هيزود الحماء أم شايل ثلاثة يبقى لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح جناح دي بقى كناعة عن إيه كناعة عن الحمام خلاص أم قال لك دول صرة الصرة دي كان فيها عشر آلاف درهم بعد ما غيث بن إبراهيم خرج من الباب أم المهدي قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله ثم أدركه الورع البارد فأمر بذبح الحمام قال طب مين الأولى أن رقبته تتقطع الحمام ولا غياث بن إبراهيم لا الأولى أن رقبته تتقطع ويتحشف ريك بدل الحمام غياث بن إبراهيم ليه؟ لأنه هو الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو بقى عايز يعمل زي سليمان عليه السلام ها فطفق مسحا بالسوق والأعناق لا ده تصرف غير صحيح يغري أمثال هؤلاء أن يروح لأمير تاني أن يقول نفس الكلمتين دول برضه عشان يديله صرة من الصرة لكن هو لو كان عاقبه أو عذره ولا ضربه كده ولا شنق ولا عمل في أي حاجة كان عبرة لأمثاله خلاص فعشان كده معاه قرشين يطلع منهم ويروح بقى ايه يروح لل- للنار بدل ما كان في الرمضاء بقى في النار زي ما اهل الشام بيقولوا كنا تحت المطر بقينا تحت المزراب يعني كنت خايف بقى عمال تجري تشوف اي حته تداري منها من شويه نقط المطر نزلت تحت المزراب شخصيا خلاص غرقت كان مستجيري من الرمضاء بالنار فيبقى لما يترك القرشين اللي في ايده ويروح بقى عشان يدي واطل لاي حد عشان يديله حسنه او انه يروح ياخد سكه للسلطان ويريق دينه كله ولا يستطيع ان يامر معروف ولا ينهى عن منكر دي طبعا اشر بلا شك من حالته الاولى ثم ذكر آه، بعد ذلك آه، بعض الامثله كابي بكر رضي الله عنه وان ابا بكر رضي الله عنه كان يتاجر في آه، حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بعدما ولي الخلافه عمر بن الخطاب قابله في الطريق إلى أين يا خليفة رسول الله قال إلى السوق آتي برزق ورزق أولاد قال له ده أنت أمير المؤمنين ده أنت الخليفة فلا يستقيم للخليفة أنه يبيع ويشتري ويبقى في وسط الناس قال إذا كيف يأكل عيالي قالوا نفرض لك من بيت المال وأول من اقترح مرتب من بيت المال للحاكم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن هذه اللحظة كف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن التجارة واكتفى بالمال الذي كان يأخذه من بيت المال فكان أبو بكر الصديق يغني نفسه عشان كده احنا بنقول لإخواننا طلبة العلم آه تعفف عما في أيدي الناس فإن طلبت شيئا فاطلب من أكيد الود ما تمدش إيدك إلا الواحد وده أكيد يصونك ويحميك ما يجيش في يوم من الايام يعايرك ولا يمن عليك عشان كده وهؤلاء في الدنيا قليل عشان كده يجب ان تستعف عما في ايدي الناس عشان كلمتك توصل عشان كلمتك توصل يعني آه، اقول حكايه قلتها في مره قبل ذلك بعض الشيوخ قال للتلامذه بتوعه هذا الكلام بعد ما علمهم العلم اوصاهم ألا يمدوا أيديهم للناس ودلهم على حاجة بسيطة كده قال إيه فليلحق كل امرئ بعمل أبيه على أساس إن إيه جاهز ودايما لما تاخد الحاجة جاهزة من من تحت إيد والدك بتكون أفضل ما تؤسس سمعة وتؤسس عملا يعني أبوك نجار مثلا بقاله 40 50 سنة نجار طبعا أكيد له اسم واخد بالك؟ يعني اسم كويس او وحش يعني ممكن يكون تج- نجار نصاب ها يعني عادي واسمه ما يعني مره كنت قلت لواحد اخ لنا بتاع رخام انا عايز اركب رخامه كده على باب الحمام فجاب الصنايعي بتاعه وقال له بص بقى انا عايزك تركب حته رخامه اللي يدخل يقول مين اللي عامل دي قال له خلاص قام جايب الرخامة وطبعا بيلزقها باللزق يده فقام ملغمطها كلها فكان كل اللي يدخل يقول مين الحمار اللي عمل اه هي برضه ايه نفس ال واخدها بس زودوا كلمة الله هو حقق اللي المعلم بتاعه عايزه مين اللي عمل العمليه دي ها فممكن يكون واحد سمعته كويسه وممكن سمعته زي الزفت فهو لو واحد سمعته كويسه انت بتورث سمعه والدك بتورث سمعه والدك خدت المحل من ورا والدك وايه وشغال فده ايسر عليك من انك انت تبتدي شغل من جديد فالراجل العالم ده قال لهم بقى كل واحد يروح يشوف ابوه كان شغال ايه ويشتغل الشغلانه بتاعته اسهل له يعني فولد كان يعني عقله على قده كده وكان عنده تقوى ومقبل على العلم والكلام ده راح لامه قال لها ابويا كان بيشتغل ايه؟ فوشها احمر وصفر كده وبتاع ليه يا ابني؟ قال لها عايز اعرف كان بيشتغل ايه؟ قالت له يا ابني ما بلاش خلاص ربنا يستر عبيد وبتاع لا لازم اعرف الشيخ قال لنا اشتغل شغلة والدك واتق الله قالت طب يا ابني ابوك كان حرام طب ح- حرامي وهيتقي الله فصعبه برضه قال لا خلاص انا مش وصيه الشيخ لازم اعملها بالحر انا هشتغل حرامي وهتقي الله خلاص طلع من البيت على جاره قال لا الجار آه نسرق من الجار دي مشكله كبيره قام واخد الدار اللي جنبه ايتام واخد بالك ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فضل ماشي ايتام فقراء ايتام فقراء البلد كلها كده المهم راح لاخر بيت لقى واحد بقى ايه من الناس المقرشين المريشين بيته فيلا كده وفناء وحديقه وبتاع والكلام ده وبير كده في وسط الحديقه قال هو ده بقى هسرقه واتقي الله خلاص نط من على السور دخل في فناء الدار قعد يعسس بقى على الايه اوضه الفلوس فين وصل لاوضه الفلوس لقى بقى ايه ذهب وفضه والكلام ده قام معبي معبي معبي وبعد ما ربط الشوله قال جايز الراجل ده ما كنتش بيطلع الزكاه اما احسب ايه الاول الفلوس واشوف الزكاه اللي عليه ايه ها اطلعها والباقي حلال ليا ها ما هو ايه ما هو هيسرق اهو بس هيتقي الله فتقوى الله ما ياخدش مال ما مش مزكى ها عشان يبقى حلال صرف يعني المهم فطلع القلم والورقه وقعد يحسب يحسب يحسب الفجر ده. خلاص قام سايب القلم والورقه ونازل البير يتوضى كان صاحب الدار صحي ورايح البير يتوضى اتقابلوا طبعا لقى ال- ال- كل فلوسه طالعه بره ودفاتر وايه الب- قال له الصلاه اولا ها حاجه زي الف ليله وليله كده الصلاه اولا قال له نصلي وبعدين نتفاهم اتوضوا الاثنين من البير وبعدين قال له أم أنت لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا أمن الرجل الرجل في سلطان إلا بإذنه خلاص يبقى صلوا الفجر قال له قول لي بقى الحكاية بتاعتك ده أنا خلاص نفوخ حيطاء إيه اللي أنا إيه اللي في حلم ولا في حلم طالع من صلاة المجانين ولا إيه قال له لا قال له الحكاية كذا كذا كذا الشيخ قال لنا اشتغل شغلة والدك واتق الله أبويا كان حرامي وأنا حرامي وهتقي الله واخد بالك فطبعا طلعت فلوسك خفت ما تكونش بتطلع الزكاه فقلت اطلع الزكاه الاول وبعدين اخد الباقي المهم قال له طيب يا ابني انت انت عايش مع مين قال له انا عايش مع امي قال له مفيش غيرها قال له مفيش غيرها قال له طب ايه رايك بقى تروح تجيب امك وتسكنه معايا في القصر ده واجوزك بنتي وتبقى وكيل اعمالي واخد بالك فعلى طول ما كدبش خبر راح و... فهو الجزء الخ- اللي عنده من التقوى هو اللي مكنه وخلى الراجل ده يقول له ايه تبقى وكيل اعمال لكن الجزء اللي هو اتصرف فيه اللي هو الحمق وخفه الايه وخفه العقل وقله التفكير المهم يعني ما- دي حاشيه كده بس وحبيت اقولها عشان يعني آه، تفرفشه القصد ان طالب العلم لابد ان يستغني مدش ايده لحد بدل عايز يمد ايده يمد ايده لمن يثق ان هيغطيه لمن يثق انه هيغطيه مش هيكشفه في يوم من الايام خلاص فعشان كده ابو بكر الصديق كان بيعيب في نفسه وعمر بن الخطاب في قصه حديثه ابن عباس اللي هو في الصحيحين لما قال كنت اتناوب النزول ان النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار فينزل يوما وينزل يوم كان يروح عمر بن الخطاب يوم يشتغل في التجاره عشان خاطر قوته وقوت اولاده واليوم الثاني يقعد عند النبي عليه الصلاه والسلام والانصار ينزل التجاره بتاعته. فلم يترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه التجاره بالكليه ويجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. لا انما ايه برضه اشتغل الائمه زي ابو حنيفه وغيره كانوا تجار عبد الله المبارك كان شغال تاجر ايضا وكان الغله بتاعته ب ألف درهم في السنه وما وجبت عليه زكاه قط. ليه؟ لكان اللي يطلع يوزعه وكان ينفق على ستة من أعظم ستة في عصرهم على السفيانين والحمادين سفيان بن عيينة سفيان الثوري حماد بن سلمة حماد بن زيد وابن عليا ومين السادس الفضيل بن عياض كان بينفق على هؤلاء وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجرت لولا دول والنفق على هؤلاء أنا ما كنت إيه ما كنت تاجرت وكان عمر بن الخطاب زي ما قلت لكم آآ آآ كان يتاجر وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يديله عطاء والحديث ده في البخاري أيضا كان يقول يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني أنا معايا فلوس خلاص فكان يقول له خذ يجي له عطاء يقول له أعطيه من هو أفقر مني ففي مرة من المرات اللي هو صلى الله عليه وسلم بيديله فيها عطاء قال له الكلمة دي أم قايل له إيه بقى؟ قال ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. يبقى إذا إحنا بنستفيد من الحتة دي إيه؟ لو إن في بعض الفضلاء مثلا أعطاك مالا وأنت واثق من فضله وإن هو مش هيمن عليك ولا الكلام ده خذه ولا ترده. ليه؟ لأن هذا رزق ساقه الله إليك. ده رجل مستعفف وكان عبد الله بن عمر يتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه فقد ثبت عنه أنه في زمان القتال ما بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان أنه كان يصلي خلف هؤلاء ويصلي خلف هؤلاء أظن الأثر ده صحيح في البيهقي يعني وهو صحيح على أي حال وكان عبد الملك يرسل إليه المال وكان عبد الله بن الزبير يرسل إليه المال فقيل له في ذلك طب دول ناس بيحاربوا بعض وبيكرهوا بعض وكل واحد بيبعت لك قرشين طب انت بتاخد ليه قال اما انا فلا اسالهم من دنياهم شيئا ولا ارد رزقا ساقه الله الي وطبعا انتم عارفين عبد الله بن عمر عارفين زهد بن عمر وانه كان متجافي عن الدنيا ومع ذلك كان يقبل اعطيات هؤلاء واعطيات هؤلاء لكن ما كان يمد يده لواحد منهم وابن الجوزي أيضا ذكر ابن عمر قال وكان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل يعني هو يشير إلى هذا الأثر الذي رواه البيهقي في سننه فالحاصل يا إخواننا أن الغنى لا يذم بكليته إنما بالضوابط التي ذكرناها وكذلك الفقر لا يمدح فقر قد يكون بابا إلى الكفر وفي حديث منكر برضه بنبه عليه لانه الخطباء بيقولوه على المنابر ان من عبادي من لا يصلح حاله الا بالفقر ومن عبادي من لا يصلح حاله الا بالغنى ولو افقرته لفسد والثاني لو اغنيته لفسد لكني ادبر يعني امر عبادي بحكمته الحديث حديث مشهور ويقوله الواعظون كثيرا على المنابر وحديث منكر لا يصح فالوصية ابن الجوزي في آخر الكلام قال فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه أي من المال وأن يجتهد في الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل يعني أحد وجوه الإنفاق إن في واحد ظالم هتكف ظلمه عنك بقرشين وواحد جاهل سوف يتسافه عليك فترد جهله عنك برضه بقرشين ولو لم يكن معك مال لأصابك ظلم هذا الظالم وجهل هذا الجاهل وده من باب ايه من باب رد دفع المفسدة باب دفع المفسدة يعني احيانا و... ودي بي... بيسأل عنها ناس كثيرون ساعات رجل هيعتدي عليك فقبل ما يعتدي عليك وانت لمحت المسألة دي جبت له هدية أو بعت له قرشين قلت له ده يعني حاجة مني لك قبل أن يوقع ظلمه هذا جائز الرشوة لك حق أكيد بعدما صار متعينا لك والكلام ده مهم حق أكيد بقى بتاعك حتة أرض مثلا أرض الخريجين والكلام ده طلعت أرضك خلاص ومعروف الخمس فدادين دول بتوع فلان الفلان والأرض دي جنب بيتك أو قريبة منك تستطيع أنك أنت تباشرها وتصلح أم واحد عايز ياخد الأرض دي منك ويعطيها لواحد آخر وخلي الأرض بتاعتك في بورسعيد زي واقع حصلت شبيهة بدي بدل ما أنت أرضك هنا في كفر الشيخ لا هو يخليك في بورسعيد بعد ما طلعت لك وبقت بتاعتك فجاي يسأل يقول طيب أنا ممكن أدفع قرشين أبقي الأرض لأن لو الأرض راحت بورسعيد على بعد 200 كيلو خلاص يبقى فسدت الأرض ما أستطيع هل ممكن يدفع قرشين؟ آه يدفع قرشين وهذه لا تعد رشوة هي رشوة في حق الآخذ الظالم لكن أنت بتدفع ضر عن نفسك عن حقك لكن ما طلعلكش اسم لسه ومش عارفين اسمك فين بالضبط هنا ولا هنا ولا هنا رحت دفعت قرشين عشان خاطر تخلي أرضك جنبك دي رشوة محرمة لأنه لم يتعين لك حق بعد عشان تقول بجيب حق أو بدافع عن حقي فتفرق المسألة أنت بقى لا تعد رشوة في حقك أنت يوم ما يكون صار الشيء بعينه حقا لك خلاص وصرت مالكا له فأراد آخر أن يزيل هذا الملك ويحط واحد تاني وتصيبك مضرة زي اللي احنا قلناها ومثال نقيس عليه في هذه الحالة لو دفعت أنت الفلوس فلست ب يعني آه، آه، آثم إنما الآثم هو الذي إيه؟ هو الذي تعاطى وأخذ قال ولا يلتفت ولا تلتفت إلى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون فما الفقر إلا مرض العجزة وبعدين قال بعد كده الجملة وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض يبقى ال- ال- الإشارة بتاع ابن الجوزي الأخيرة دي إشارة إلى الفقر الاضطراري رجل فقير وليس بغني فصبر على هذا الفقر ولم يتسخط على المقادير فهذا له أجر الصبر على المرض إنما الكلام الأولاني اللي ابن الجوزي بيتكلم يقول ما الفقر إلا مرض العجزة اللي هو إنك أنت تخرج ما في يديك فتفتقر باختيارك بعد ما كنت غني وساتر نفسك افتقرت باختيارك هو ده مرض العجزة اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته